عالخد يقريعو قضيت حياتي في ذنوب بتكتر يوم ورا يوم والشهر مني شاب وما فكرتش اتوب ليوم وانحنيت ومشيت على عصياني والقلب كله هموم انا كنت في شبابي متعافي وفاكر شبابي حيدوم غرني زماني وما عملتش حساب للدنيا وبعت الاخره يا ويلي واشتريت الدنيا العمر ولا وراح واتزليت من الدنيا اوصيك وصيه يا سامع اوصيك وصيه يا سامع القول عن الدنيا خد بالك من الدنيا وما تامن لهاش ولا يوم اللي بتعطي عهود صن انت قبل العهد يلي بتعطي عهود صن انت قبل العهد العهد ماهوش قاعدة وماسك يد في يد يلي بتعطي العهود صن انت قبل العهد العهد ماهوش قاعدة وماسك يد في يد واجب ترشد مريدك وتعرفه أصول العهد مش أجازة وخلافة وما يعرفش قيمة العهد انت القدوة لمريدك حافظ عليه حتنول وتحظى بكل وصول وبسلك المدد تتمد اه اه اه اه اه اه إذا جالك الحال يا ابن المدد انده على الكل وفي أصل الأصل الله حبيب الكل إذا جالك الحال يا ابن المدد انده على الكل وفي أصل الأصل الله حبيب الكل وابن المدد الأصيل بيبقى حبيب للكل اسمع مني مثل والمثل والمثل للكل اعرف عمك يا روحي بس حب الكل يا قايل الآه خلي الآه من جوه يا ما ناس تقول آه لكن خالية من جوه الرك مش عالصاغر الرك على قلبك من جوه معلش
في ناس واقفة على الباب وخايفة تخش جوه وناس لاقي برا ولاقي جوه خبطت عالباب ردت عليا من جوه فتحت الباب وقالت لي خشي بينا جوه هعلمك الاخلاص وتكون سليم من جوه اصل الطريق يا ابن المدد ذل وانكسار لا في عمدة ولا افتوى وأهم شيء في الطريق قوم اخلصي لجوه
عيد يا ابو عبد الحميد
Thank you.
بتاع الحب سيب الحب لناس يا مدعي الحب سيب الحب لناس الطريق كله كمال والطريق له ناس يا مدعي الحب سيب الحب لناسه الطريق كله كمال والطريق له ناسه عجبي على ناس فقدوا البصر لكن بقلبهم شافوا الناس تخاف الليل الناس تخاف الليل ودول من الليل ما يخافوا دول يا مداء مرار وياما في الطريق آسف آسف آسف آسف ده جريح في الحب يا مولانا واقفين عالباب يا حبيبنا مجاريح في الحب يا مولانا واقفين عالباب يا حبيبنا والصبر لو مرة جفانا ما احنا عالصبر اتعودنا مجاريح في الحب مجاريح في الحب مجاريح في الحب مجاريح في الحب مجاريح في الحب يا مولانا دقنا الحنان على باب ماما الست فاطمة النبوية دقنا الحنان على باب ماما الست فاطمة النبوية ونفست العلم لها علامة سكنت القلوب ورقية دقنا الحنان على باب ماما والست فاطمة النبوية نفست العلوم ليها علامة سكنت القلوب ورؤية عالباب واقفين يا مولانا نظرة إلينا يا حبيبنا عالباب واقفين يا مولانا ونظرة إلينا يا حبيبنا مجاريح في الحب مجاريح في الحب مجاريح في الحب مجاريح في الحب مجاريح في الحب يا مولانا رئيسة الديوان غالية عليا سنين العقدة تضيع عينيا رئيسة الديوان غالية عليا سنين العقدة تضيع عينيا وحسن الانور والانصاري وطبيب لجراح يداوينا عالباب واقفين يا مولانا ونظرة إلينا يا حبيبنا عالباب واقفين يا مولانا ونظرة إلينا يا حبيبنا مجاريح في الحب مجاريح في الحب مجاريح في الحب مجاريح في الحب مجاريح في الحب يا مولانا
سلام يا سيدي احمد يا عبد السلام يا ملك الحمام يا شيخ سيد
يا ست دي عيشة يا تونسية والقيمة من نظرة إليا يا ست عيشة يا تونسية والقيمة من نظرة إليا والست رابعة العدوية عقبة ابن نافع ده حبيبنا عالباب واقفين يا مولانا ونظرة إلينا يا حبيبنا عالباب واقفين يا مولانا ونظرة إلينا يا حبيبنا مجاريح في الحب مجاريح في الحب مجاريح في الحب مجاريح في الحب مجاريح في الحب يا مولانا صفي قلبك وضميرك ده كله فاني يا ابني صفي صفي قلبك وضميرك صفي قلبك وضميرك صفي قلبك وضميرك ده كله فاني يا ابني يا ابني يا ابني بروحك وبقلبك وبالإخلاص توصل يا ابني صفي قلبك وضميرك ده كله فاني يا ابني بروحك وبقلبك وبالإخلاص هتوصل يا ابني الطريق كله أدب كله كمال يا ابني وحافظ على الناس وحافظ على الناس وفي قصور المحبة ابني خليك سليم هتعيش سليم وتموت سليم يا ابني وعمر الأرض الملحة ما تنضح عسل يا ابني
يابا يا بدوي
امشي في طريقك عدل وعلى شيخك ما تتعداش امشي مع الاخوان على نور واوعى تكون غشاش درويش يساوي الفي والف يا واد ما يسواش طبيب المبالغ يكشف على العيان بلاش في قال ده يلزمنا وفي قال ده ما يلزمناش يا ما ناس تقول اه يا ما ناس تقول اه لكن الاه ما تعرفهاش ويا ما ناس عامله مشايخ وفي الدروشه ملهاش امشي في طريقك عدل امشي في طريقك عدل ولشيخك ما تتعداش امشي في طريقك عدل لشيخك ما تتعداش امشي مع الاخوان على نور واوعى تكون غشاش درويش يساوي ألف وألفي ما يسواش طبيب المبالغ يكشف على العيان بلاش في قال ده يلزمنا وفي قال ما يلزمناش يا ما ناس تقول الآه آه لكن الآه ما تعرفهاش ويا ما دروشه مالها طريق النبي أدب يا مريد ما فيهوش غرور اوعى الغرور اوعى الغرور اوعى الغرور طريق النبي أدب يا مريد أدب يا مريد ما فيهوش غرور عاوز التواضع والحب وابعد عن الغرور عن الغرور طريق النبي أدب يا مريد ما فيهوش غرور عاوز التواضع والحب وابعد عن الغرور واللي يخلص ضميره بيبان عليه النور واللي سالم في العمل بيعيش حياته مسطور خليك سليم الأساس هتحظى بكل وصول يا صليب في العمل يا سيد يا مصر ده بتتمرن يا حلو
خليك سليم الأساس هتحظى بكل وصول ما دمت عندنا بروحك هتبقى عندنا مقبول يا ربي أنا بسألك واللي بيسألك فالك اموت على كلمة التوحيد وتبقى يا عم جينا الحمى ناخد عينهم منا يا بحر طامي يا بدوي والنور ده منك من قبل ما اعرفك يا بدوي جابولي الخبر عنك عالباب واقف يا بدوي امضي الجواب عندك يا يا منجيد العيان يا نديت المنبر يا منجيد العيان يا نديت المنبر يا منجد العيان يا بدوي يا شيخ العرب يا منجد العيان يا بدوي يا شيخ العرب يا نادية المنظم يا سيد يا حامي الطلب يا منجد العيان يا بدوي يا شيخ العرب يا نادية المنظم يا سيد آه يا حامي الطلب في طنطا بانت انوارك وانا قلبي يا بدوي اختارك في طنطا بانت انوارك وانا قلبي يا بدوي اختارك على الباب بنادي يا بدوي قوم الكل زوارك على الباب بنادي يا بدوي قوم الكل زوارك يا منجد العيان يا بدوي يا نادية المنظام يا سيد منجد العيان يا بدوي نادية المنظام يا بدوي علي المقام يا بدوي يا باب النبي يا شريف منسب يا بدوي أرز راوي النبي يا عالي المقام يا بدوي يا باب النبي يا شريف منسب يا بدوي أراعينا والنبي يا منجد العيان يا بدوي يا شيخ العرب يا يا يا عمي يا بدوي اشكي لمين الالم ولا حد داري بي وعزولي جاري وقلت الاه داري بي وزماني رماني على جرح ضربي ودريبي اشكي لمين الالم ولا حد داريبي وعزولي جاري وقلت الاه داريبي وزماني رماني على جرح داريبي من بعد ما كنت واخد في النواحي صيت نيمني على الفرش ولا حدش سامع لي صيت وصفولي دواء اخده بضرب الصيت خلاني ماشي واقول يا حتاري يلي غواك الشيطان وعمرك في الهلاك ضيعت واللي اشترى غالي ليه انت بالرخيص بعت واخدت مال اليتيم يا ظالم واخدت مال اليتيم يا ظالم وعرق الاجير اكلته ازرع خير يا فاني تلاقيه خير ده اللي بيزرع خير ما تجرش زيرات صاحبك يعزك جوه العين وشيله مدام صاحب على نور حويه عالراس وشيله والدرس لو يوجعك عند الطبيب شيله اسمع مني مثل والمثل للناس اللي يشيل الناس بكره الناس هتشيله الله يسامحك في اللي انت قلته طبيعتي ودي ويا عهدي خنته آه الله يسامحك في اللي انت قلته طبيعتي ودي ويا عهدي خنته للود ناسي يا ابو قلبي قاسي للود ناسي يا ابو قلبي قاسي الله يسامحك في اللي انت قلته بالعوازل لموي وبالكلام جرحوي خليت العوازل لموي وبالكلام جرحوي وبكت بدمع عيون للود ناس يا ابو قلبي قاسي اه للود ناس اه يا ابو قلبي قاسي الله يسامحك في اللي انت قلته مهما تقول ومهما ومهما تعيد انا مش هقول ولا اعيد خليك يا قلبي يا قلبي يا قلبي بعيد ما دمت انت على حقي عرفت مهما تقول ومهما ومهما تعيد انا مش هقول ولا اعيد اخليك يا قلبي يا قلبي يا قلبي بعيد خليك يا قلبي يا قلبي بعيد للود ناس يا ابو قلبي قاس اه للود ناس يا ابو قلبي قاس الله يسامحك في اللي انت قلت طبيعتي ودي وعهدي خلت الله يسامحك في اللي انت قلته طبيعتي ودي وعادي خنت للود ناس يا ابو قلبي قاس اه للود ناس يا ابو قلبي قاس اه الله يسامحك في اللي قلته والله نساعدني يا زماني العوض اللي فات واحط على الصبر سكر واعمله شربات واضرب على سبحتي واكتر من الصلوات وانادي يا اهل البيت نظرة هنا بالذات يوم مولدك يا نبي بين هناك علامات وماء زمزم جري لاجل النبي شربان يا عبدي لغي البكا وبين دنيتك تحتار دي ايامنا زي الورق بتبعتروا الاشجار والدنيا مهما غوت ملهاش حبيب ولا جار عندي دوا غالي ومصلي على المختار وامتثل لطاعة الله هيزيدك الاله انوار ده مهما طالت الايام لازم تفوت الطار ماتت مايدة ماتت مايدة يا سيدنا الحسين يا ابو علي مددي ماما ماما ماما رئيسة الدواوين ماما ماما ماما يا ام الحنان يا ماما يابا يابا يابا يا احمد يا بدوي يا احمد يا بدوي يا شريف يا عدو يا ستي صباح بحر الهوى سباح عدل وكل جراح يابا يابا يابا يا ابا العينين ياللي معاك القلم اكتب ومليل ياللي معاك القلم اكتب ومليل انا اللي قلبي داب والجرح مليل يا وسعي جرحي عليا والكل معادين راحوا يجيبوا الدواء من نبي الزيت نفسي ازور الزيت ده هو منى يا تاجر الصبر لا تعجل على الشاري ده درهم من الصبر يساوي ألف دينار داري على بلوتك ياللي ابتليتك وش يعمل العبد في اللي مدبره الباب يا ربي قصدت بابك وبابك في السماء عالي لا قلت اخويا ولا عمي ولا خالي قصدت بابك وبابك للعباد مفتوح وساعدت كل القلوب يا رب عقبال بمدح جمالك يا نبي ابو المقام عالي ولما اشاجد نورك المدح يحلال انا نفسي ازورك يا نبي واتملى بالحرمين ولما اصلي يا زين عليك انا يروق بالي